آذاننا خير الكلام وأحسنه والقلب حط رحاله بين القلوب المؤمنة كانت حروف كلامنا كالمسك فوق الألسنة عشنا بذكر الله في أحلى وأمتع دندنا أحلى وأمتع دندنا أحلى وأمتع دندنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اخوتي انا احبكم في الله واسال الله الجليل العلي سبحانه ان يتقبل منا هذا الحب وان يرزقنا حبه بهذا الحب فقد قال سبحانه في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين في وانا اشهد الله اني احب المسلمين الموحدين اهل السنه فردا فردا احبكم في الله خالصه لوجه الله فاسال الله ان يهبنا بذلك حبه وأن يورثنا بذلك حبه وأن يديم علينا بفضله حبه إنه ولي ذلك والقادر عليه إخوتي ما زلنا ندندن دندنة حول اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار دندنة كالتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حولها ندندن وقفنا مع الدال دقة على باب الكريم واليوم مع النون نور على نور نور الفطرة دعاء من القلب ونور الشرع شروط الدعاء اخوتي الدعاء لغه الطلب والابتهال يقال دعا الله اي طلب منه الخير ورجاه دعا لفلان طلب الخير له دعا على فلان طلب له الشر قال ابن القيم الدعاء هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره او دفعه وحقيقته حقيقه الدعاء انتبه اصلا النهارده آه بجد بعض الناس ما بيفهمش الحاجه على حقيقتها ودي بقول ان كثير من الدعاء وانا منهم نترك الحديث في بعض عن بعض الاشياء ظنا منا انها مسلمات كل الناس تعرفها هتتكلم في ايه ثم تكتشف ان بعض الناس لا يعرفها وكان يحب ان يسمعها اقول لكم قصه لطيفه كنا في الحج السنه اللي فاتت اللهم ارزقنا الحج هذا العام يا رب العالمين فالمهم كنا بنشرح للحجاج المناسك فقلنا ان اول يوم هترجم جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات تاني يوم واحد وعشرين وسكتنا مفكرين ايه نقول 21 سبعة وسبعة وسبعة قلت كده بالظبط تاني يوم 21 ايه سبعة وسبعة وسبعة قال لي الاخ تاني يوم قال انا رميت النهارده 21 زي ما انت قلت قلت له رميت 21 فين؟ قال لي في جمره العقبه الكبرى يا ابني الصغرى والوسطى والكبرى هو انت قلت صغرى وسطى وكبرى؟ اه انا اسف فعلا صدقت انا اللي غلطان لازم من البيان ما على رسولي الا البلاغ الايه؟ المبين المبين عارف مبين يعني ايه؟ ها؟ واضح توضح المسائل تماما فالشاهد ايه؟ ان حقيقة الدعاء اظهار الافتقار والتبرؤ من الحول والقوة زي ما قلت كده ان واحد بيرفع ايديه يا رب اغفر لي وارحمني واعفو عني لو ظهر منه افتقار ولا تبرؤ طلب مستغني لان ما حدش بين له الحقيقه دي حقيقه الدعاء اظهار الافتقار ان يبان عليك انك محتاج مفتقر لهذا الشيء فقده إظهار الافتقار إلى الله تعالى والتبرؤ من الحول والقوة والاثنين دول اللي هم إظهار الافتقار والتبرؤ من الحول والقوة أخطر سمة من سمات العبودية يعني اللي يعمل كده يظهر الافتقار لحد ويتبرأ من حوله وقوته أمام هذا الحد يبقى بيعبده يبقى أنت لما تظهر افتقارك لله وتتبرأ من حولك وقوتك يعني لما بقول يا رب يا رب أطعمني كأني بقول يا رب أنا مش عارف آكل مش طايل آكل مش لاقي آكل وكلني هي دي يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم هي دي استطعموني أطعمكم اطلبوا مني الطعام وأنا أديكم لذلك من شروط الدعاء استشعار الذلة البشريه قال الله يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد عايزك تحس بدي وتفهمها يا ايها الناس انتم الفقراء انتم الفقراء وايضا حال الطلب احنا بنفهم الدعاء بنفهمه لان الفطره تلوثت وما بقتش فاهمه فانا عايزك تفهم وتظبط فطرتك فيه معنى الثناء على الله واضافه الجود والكرم اليه لانك انت بتطلب منه انه يديك بتطلب منه فديك كانك بتقول له انت بتعطي اديني ودي الرسول علمها لنا صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت قنوت الوتر اللهم اهدنا ها في من هديت كانك بتقول يا رب انت هديت ناس كتير قوي هديت الكافر فلان فاسلم وهديت العاصي فلان فأتاب فتاب وهديت فلانة اللي كانت كذا فتابت وأنابت وحجت واعتمرت وأنا وأنا يا رب اهدني في من هديت وعافني في من عافيت يا رب ده فلان كان مريض وانت شفيته وفلان كان مبتلى وانت عافيته وفلان كان بيموت وانت صحيته وانا وعافني في من عافيت وتولني في من توليت يعني تولى امري يا رب انت وليي في الدنيا والاخره الشاهد اظهار سمه العبوديه واستشعار الذلة البشرية وإ- وإ- وإبانة الافتقار إلى الله والتبرؤ من الحول والقوة والثناء على الله وإضافة ال- الجود والكرم إليه يعني باختصار الدعاء على الفطرة نور على نور الدعاء اللي انت عارفه كتير اقابل واحد في الشارع اقوم اقول له ايه توب يقول لي اتوب من ايه هقول له انت عارف وربنا يعلم يتخض كده طب انت مش عارف انت عندك ايه تتوب منه لله يقول لا مش عارف ما عنديش حاجه اتوب منها وانا بعتبر ان ده خليني اقول ده يبقى ايه بعد الفصل
بدأ العبير حديثه وانساب صمت الأمكنة بدأ العبير حديثه وانساب صمت الأمكنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه إخوتي في الله كنت بقول إن قصة واحد نقول له توب يقول أتوب من إيه أقول له أنت عارف وربنا يعلم جل جلاله فيقول أنا ما أعرفش أتوب من إيه أنا ما عنديش حاجة أتوب منها بقول ده اسمه إيه بقى ده اسمه كبر غرور عجب رضا عن النفس ده اسمه كده اللي يقول انا ماليش ذنب يبقى ده اكبر ذنوبه لازم نعترف ان كل ابن ادم خطاء مشكلتك انك ما تعرفش ذنبك قول انا ليا ذنوب بس انا مش عارفها والرسول علمنا رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم فانك تعلم ما لا اعلم انك انت الله الاعز الاكرم في الدعاء اللي في اخر الصلاه بعد التشهد رب اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت وما انت اعلم به مني فالله جل جلاله يعلم ذنوبا انت لا تعلمها احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد انت احيانا بتذنب وتنسى ما انتش فاكر احيانا بتخطئ وما تعرفش ان ده خطأ او مش دريان ان ده خطأ غافل عن الخطأ مستصغر الخطأ متهاون في الخطأ كل دي بتبقى كبيرة عند ربنا عشان كده الاستغفارات العامة مفيدة لازم تعمل لنفسك كده كل يوم ورد من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل قال لقمان لابنه يا بني عود لسانك رب اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا لا لسه شوية محتاج شوية استغفار زيادة استغفار بأنواعه زي ما قلت كده رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله اوله واخره قديمه وحديثه خطاه وعمده جده وهزله سره وعلانيته رب اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت وايضا ان تقول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه أن تلزم أنواع الاستغفارات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى آخره أنواع استغفارات كثيرة متنوعة لكي تستوعب ذنوبك وغفلتك ومعاصيك اللهم اغفر لنا يا رب العالمين الدعاء نون دندنة نور على نور نور الفطرة مع نور الشرع الدعاء بنور الفطرة هو الدعاء الذي فطرت عليه اللي هو فقر الإنسان الاضطرار لله الاستغاثة بالله الاستعانة بالله هذا هو النور الأول فهلا جمعت لهذا النور نور الشرع لتعرف كيف تدق أبواب السماء لتعرف كيف يستجاب الدعاء احنا محتاجين قوي انك لما تدعي تدعي بفطرتك وعلى الشرع لما يجتمع الاثنين اللي هم بقى ايه اخلصه واصوبه اخلصه اللي هي بالفطره واصوبه يعني على الشرع على مقتضى حكم الشرع دون اعتداء ولا ابتداع ياتينا ذلك في اللقاء القادم ولكن هو احنا مش هندندن النهارده ولا ايه؟ تعالوا نسمع دندنه على اصولها
بدأ العبير حديثه وانساب صمت الأمكنة واستقبلت آذاننا خير الكلام وأحسنه والقلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله الدعاء على الفطرة لا يعلم أنا بقول إن كتير مش برفع إيدي كده وأقول آه هقول إيه آه هدعي لمين لا الدعاء على الفطره ياتي غلبه على العقل ان تلاقي نفسك رافع ايديك وبتقول يا رب يا رب يا رب بعض الناس قاعد يكتب دعاء وسجع ويحفظ ويقول مش مش مش ده مش ده بتاع الفطره انا كتير بقول في عرفه يا رب الاتنين مليون ولا التلاته مليون دول مفيش واحد مستجاب الدعوة يفتح الله بدعائه مغاليق كثيرة في كتير مستجاب الدعوة أظن إن شاء الله الأمة بخير والأمة فيها كتير في هؤلاء الملايين ألوف ولكن الدعاء اللي هيطلع بقى في ساعة استجابة على الفطرة بإخلاص على مقتضى الشرع دون اعتداء ولا ابتداع هو ده اللي هيقبل واستجاب ويفرج الله به الهموم فاللهم اللهم يا نور السماوات والارض يا فاطر السماوات والارض اللهم يا رب السماوات والارض اللهم انا نسالك بعظمتك ان تصلي على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا اللهم نور دعاءنا بنور الفطره اللهم اهدنا في الدعاء لاحسن حضور قلب بالاضطرار اليك اللهم اكس دعاءنا لباس الفرار اليك اللهم يا نور السماوات والارض نور دعاءنا بنور الشريعه اللهم علمنا دعاء ندعو به واستجب دعاءنا يا حي يا قيوم اللهم انا نسالك ان تلهمنا الدعاء الذي ترضاه والدعاء الذي تقبله اللهم ارزقنا احول ال... اللهم ارزقنا احسن الاحوال حال الدعاء واجعل احسن احوالنا عند دعائنا اياك اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله والحمد لله رب العالمين امين امين امين
بدأ العبير حديثهم